الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع أندى العالمين عليه الصلاة والسلام ويتواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله السلام عليكم فضيلة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ يمكن احنا على مدار حلقات بنتحدث عن عموم هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه أندى العالمين صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام محتاجين نتحرك في تجارب عملية ويمكن حضرتك آثرت وفضلت أنه البداية تكون مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أو مع الأصحاب حضرتك يمكن ورد أو تبادر إلى ذهني سؤال يعني مع أنه النبي له ندى مع الأصحاب والزوجات والأطفال والأعداء والمخالفين والموافقين والبعيد والقريب إلا حضرتك قررت أنه أهم جزئين نبدأ بيها ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب لماذا؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، أنا فضلت طبعا نبدأ بالأصحاب لأنهم هم الذين نشروا الدين وهم الذين حملوه أول مرة كانوا مصدر التحمل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهم كانوا بينفذوا فهم الذين أعطوا هذا الزخم للإسلام وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ليس لهم نظير في الدنيا كلها كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء كذلك أصحابه كانوا سادة أصحاب الرسل نعم نقلوا لنا كل شيء يعني لو فتشنا في القرآن وفتشنا في صحيح السنة وفتشنا في الإسرائيليات مع قطع النظر عن صحتها.
صحتها وضعفها نعم لن نحصل عن سائر الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم عشر معشار ما نعرفه عن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني هل تعرف عن نوح عليه السلام أي شيء عن حياته الشخصية؟
مفيش غير السفينة في أو قصة ما فيش القرآن.
غير الجانب الدعوي فقط نعم أو ما ذكره القرآن حتى ما نعم هو ده اللي ما يذكر في نعم القرآن نعم وإذا ظفرت حديث.
بأحاديث إذا ظفرت مثلا كده تلاقي حاجة إيه ظفر، نعم.
ح- أشياء قليلة وكذلك آه، ل- نوح- إبراهيم عليه السلام آه، أبو الحنفاء وكذلك آه، آه، موسى عليه السلام وك- وسائر الأنبياء عموما نعم نبينا عليه الصلاة والسلام نحن نعلم عنه كل شيء النقير والقطمير في حياته من الذي نقل إلينا كل هذا أصحابه أصحاب النبي صلى الله رضوان عليه الله وسلم عليه فالصح... فالأصحاب رزق زي ما أنا- الأصحاب رزق زي رزق الولد زي المال زي الكلام ده أصحاب رزق هم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة هو ما فيش في الإسلام غير المذاهب الأربعة لا والله كان في فقهاء بعضهم أفقه من بعض ال- العلماء الأئمة الأربعة.
المذاهب الأربعة نعم.
ومع ذلك لا نسمع عن مذاهبهم حسا ولا خبرا بسبب الأصحاب بسبب أصحابه يعني يقول الشافعي رحمه الله والشافعي طبعا ده رماة الميزان في الفقه يعني والذي كتب الكتب وأصل الأصول وكتب أصول الفقه أول مرة ومش حد كتب قبله بهذا الجمال وال- والروعة في كتاب الرسالة يعني يقول الشافعي الليث ابن سعد يعني أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به وقال الفقه لليث والحظوة لمالك طب الليث بن سعد في أين مذهبه مش حد يعرف حاجة عن مذهب الليث إلا المت- إلا إلا المتخصصين فقط ومن كتب الفقه القديمة زي كتب ابن المنذر و- وما جرى مجرى حتى الاسم مجرى.
نفسه ال- يعني الشافعي والليث بن سعد حتى عند العوام العوام عند آه.
الليث كان مصريا نعم والشافعي مصري بس شوف الفرق شهرة- بينهما.
شهرة الشافعي، نعم.
الفرق بين شهرة الشافعي و شهرة يعني الليث.
خمول الليث نعم.
ابن سعد سفيان الثوري كان له مذهب الأوزاعي كان في الشام له مذهب يقول مالك لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي كان كان ينظر بمالك نعم.
الكلام ده فإيه اللي خلى الأئمة الأربعة يطلعوا وال- وتدين ال- ويدين المسلمون في كافة الأقطار بمذهبهم بخلاف مذهب هؤلاء العلماء الأصحاب يعني تمام.
الأصحاب رمانة ميزان في حياة الإنسان رزق يرفعه بالظبط- شأنه.
بالظبط نعم.
كده بالظبط كده ف- فالنبي عليه الصلاه والسلام رزق باصحاب نقلوا كل شيء فكما انه يعني آه، خاتم الانبياء والمرسلين ولن ياتي نبي بعده ليصحح ما اخطات فيه الامه امه النبي السابق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل آه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او كما فعل الانبياء السابقون نعم.
والكلام ده ف حتى تكون الرسالة عامة وخاتمة كان أصحابه على هذه إيه؟ على هذا المستوى من المسؤولية والمحبة حتى أنه ملك قلوبهم شوف في قصة بلقيس الهدهد لما آه، ذهب إلى سليمان ماذا قال له قال إني رأيت امرأة تملكه تملكهم ما قالش تحكمهم أنا- مم.
تملكهم يعني ايه يعني لا يصدرون الا عن رأيها بحب بالغ لها ادي معنى تملكهم كيف تملك انسانا مش كيف تحكم انسانا انا ممكن احكمه وما يتنفس بالحديد والنار بس ما يحبنيش مش ما يحبنيش يلعنني بقلبه والحجاج بن يوسف الثقفي مش كان لما على المنبر يقول والله لو امرت احدكم ان يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب فخالف لضربت عنقه كان حد يقدر محدش يقدر.
عطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير كان الحجاج لما بيخطب كان بيخطب من الظهر لبعد العصر طب الظهر راح فين صح بالاسناد الصحيح ان عطاء وسعيدا كانوا يصلون الظهر ايماء وهم قاعدين يصلي براسه عشان الظهر ما يفوتش نعم طب ده ده مثلا ما كانش جبران ما العميد ده كانش في أمن دولة ساعتها نعم ما كانش في أمن دولة هو كان امن الدوله هو كان امن الدوله هو الحجاج بن يوسف ما ما هو قال ان امير المؤمنين نظر في في في العالمين فلم يجد اعجمها عودا ولا امرها صبرا ولا مش عارف ايه غيري انا فابعثني عليكم نعم.
ما ادبش العراق غيره نعم.
وقف وقف العراق غيره يعني انا انا ذاك يعني فانا عايز اقول يعني ممكن انا ايه أملكك ولكنك لا تحبني.
احكمه ولا احكمه نعم ولا احبه نعم واخد بالك زي زي زي ما زي ما الق- القائل بي- بيقول يعني بيقول كمموا الافواه هل تكميمها يمنع الاعين ان تنظر شزرا سكتني بس هبرق لك خلاص اغمضوا الاعين هل اغماضها يم يمنع الانفاس ان تخرج حرا مش عارف ابصرك هنفخ مم.
يعني انا عايز اقول ايه اقدر اعبر باي وسيله من وسائل نعم.
التعبير لكن هو هنا قال رايت امراه تملكهم فازاي تملكهم كيف استرقت قلوبهم استرقت قلوبهم بالاحسان كذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام.
لا يقابل السيئه ابدا بمثلها بل يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام عشان كده غ... يعني غلبت محبته قلوبهم يعني في أثر إسرائيلي يعني آآ آآ قيل للشيطان أنا لا أقول احتجاجا يعني بس عايز أوضح الفكرة قيل للشيطان هل أحببت أحدا من بني آدم قال أحببت موسى قالوا له لما قال لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني مم.
فأم غلب على محبته طالما الله عز وجل ألقى المحبة منه على موسى خلصت فلا يراه أحد إلا أحبه.
يحبه نعم.
غصب عنه حتى لو كان عدو بالظبط كده نعم.
غصب عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعداؤه يحبونه ويحترمونه ويوقرونه ويبجلونه ويعلمون أنه على الحق زي ما ربنا قال في اليهود آه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم واخد بالك ازاي؟ فملك قلوبهم بالإيه؟ بالإحسان رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح من جملة إحسانه عليه الصلاة والسلام طالما أن احنا بنتكلم عن نداه مع أصحابه صلى الله عليه الذين وسلم نقلوا هذا الدين والدين خلق والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ دعوته أبدا بالجهاد ولا بغزو الأراضي زي الكلام اللي كانوا نسبوه إلي أن أنا بقول إن إحنا عايزين من الخزائن إنهم نروح نحتل البلاد وبعض الناس قال لك احتل السويد ما أعرفش ليه السويد بالذات يعني أنا عارف إن الدخل الفردي فيها أعلى دخل فردي في العالم يعني بس أنا ما جبتش الأسير السويدي ولا ولا ولا حاجة يعني ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالجهاد أبدا لأن لو بدأ بالجهاد والغزو لفر الناس منه نعم لكنه بدأ بالخلق بالإحسان نعم.
والإحسان الدين خلق فكان ينقل خلقه إلى أصحابه وأصحابه ينقلون الخلق إلى الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يخاطب الناس كلها كل صاحب كان رسولا يدعو إلى الإسلام
نعم.
عشان أقدر أنشر الإسلام ما أعرفش أنشره لوحدي نعم إنما كان يرسل رسله تترى إلى الناس فلما يشوف الأخلاق ديت يقول لك أي دين هذا يعني معنى ذلك فضيلتك دي قبل ما نشرع في ندى رسول الله مع الأصحاب آه، آه، أي داعية بيتصدر للدعوة وأي عالم لابد من, من, من فهم هذا الباب جيدا انك انت تبدأ بالأصحاب لأن هم دول يكونوا القاعدة العريضة بتاعتك طبعا لا شك وأنا أنا النهاردة من الذي يغلب على قربي تلامذتي من الذين أأتمنهم على الفهم الصحيح وعلى التعامل الصحيح تلامذتي نعم.
مش العوام نعم عشان كده الشيخ اللي ما يربيش تلامذة وقاعدة عريضة يموت يوم يموت يعني يدفن كله يوم يموت ويدفن إنما ما بقي له تلاميذ يحملون منهجه يحملون أخلاقه يبقى حيا دائما زي ما احنا قلنا العلماء اللي لهم تلاميذ نعم العلماء ما مش تلاميذ نعم
آه، أنا ح- بحاول يعني أنتقي يعني في ذهني آه، مواقف لها طرافة وفيها آه، جمال نعم
عندنا مثلا في صحيح مسلم حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبان لي قد ذهبت أبصارنا وأسماعنا من الجهد من الجوع فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد منا منهم يقبلنا ليه ما عندهمش آه، برضو الأكل على القد والكلام ده هوت وما عندوش شيء يضيف بيه يعني مين آخر باب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز ثلاث شياه وبيحلبوا لبن قال احتلبوا هذا اللبن بيننا يبقى هما بقوا كام؟ أربعة أربعة، نعم.
يبقى ثلاثة والنبي.
والمقداد واثنين والنبي عليه الصلاة والسلام نعم قال اللي ينزل من لبن من هذه الشياه قسموا بيننا قسموا بينا كل واحد ياخد إناء فبدأوا يحلبوا وكل واحد يشرب إناء وإناء النبي صلى الله عليه وسلم إيه يبقوه له يغطوه ويسيبوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جولاته بقى في ال- مع الصحابة والكلام ده و- والناس وتفقد أحوال الرعية والكلام ده ويجي آخر الليل قال يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم عليه الصلاة والسلام ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين ثم يأتي إناه فيشرب نصيبه من اللبن اللي هم بقوا له اللي هم سابوا له اللقب. قال فجاءني الشيطان يوما فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه يأكل ويشرب عندهم وبتاع والكلام ده وكل عايز يعزمه وأكله وبتاع وما به حاجة إلى هذه إلى هذا اللبن قم فاشرب قال فقمت فشربتها شرب الإناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقام حاطط عليه الغطا برضه زي ما هو قال فجاء النا- وع- ف- ف- ف- ف- فبعد أن شربت اللبن ندمني الشيطان وقال ويحك ماذا صنعت أشربت شراب محمد الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك قال وعلي شملة إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدماي بدا رأسي وجعل النوم لا يجيئني أما صاحباي فناما ولم يفعلا ما فعلت فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيترقب بقى هيعمل ايه أتى فسلم كعادته عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وبعدين كشف الإناء فلم يجد ايه لبن اللبن فقام رافع إيه يديه إلى السماء فقال المقداد قلت الآن أهلك يدعو علي فتذهب دنياي وآخرتي قال فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني تمام قال فأخذت الشفرة شددت الشملة علي وأخذت الشفرة ورايح يذبح معزم ثلاثة للنبي ما هو عشان عايز يدري بركة الدعاء نعم اللهم أطعم من أطعمني رزقا من سقاني طب هتذبح المعزة اللي بتد... اللي تحلب لبن هو عايز يدرك وبعدين عامل عملة وخايف منها والكلام ده بقول فلما ذهبت إلى الأعنز وجدتهن حفل كلهن الضرع مليان لبن على آخره على غير العادة قال فجئت بإناء واسع غويط عميق ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اشرب
نعم فقال أشربتم شرابكم الليلة قلت يا رسول الله اشرب مش عايز يقول له شربنا ولا شربنا عايز يقول له الموضوع ما هو ما هو خايف يقول له القصة دي قال اشرب يا رسول الله فشرب وخو... قال له اشرب يعني يقول له اشرب تمام قال حتى علمت أنني أصبت بركة دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض وقع على قفاها من كل من كثرة الإيه؟
الضحك.
الضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد كده عملت عاملة آه سيئة كده عملت عاملة كده آه.
قال يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكده يعني شوف تعليقه بقى الصلاة والسلام قال ما هذه إلا رحمة من الله هلا آذنتنا آذنتني فأيقظنا صاحبينا يصيب معنا من هذا اللبن
الله يعني يعني شوف ال- يعني شو رقته بيقول يعني احنا دلوقتي أربعة وبنشرب بنقسم اللبن علينا النهاردة انت اتنين النهارده شربنا فيناء قد كده احنا انت وانت.
تمام لان المقداد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب وما عرفش ما ما شربش ال- ال- بتاع- الاناء كله المقداد شربه تمام قال له هلا ايقظنا ايقظنا صاحبينا فيصيبان معنا من هذا اللبن قال قلت والذي بعثك بالحق لا أبالي ما أصبتها ما أصبتها أنت وأصبتها أنا من أصابها معنا نعم فانا عايز اقول لما يكون ده خلق آه ده ده موقف من من من جمله مواقف نعم.
لما يكون موقف زي هذا اللي اللي اللي هز قلب النبي عليه الصلاه والسلام اولا لم يعاتب المقداد وابن الاسود نعم وبعدين بل مازحه نعم بل مازحه وقال احدى سوءاتك يا مقداد نعم وبعدين يقول له ان انا كان المفروض الجماعه اللي يصحوا من دول بعضهم.
يصحوا يشربوا معانا لان هو ده عقد الوفاء نعم.
يعني اللي نشربه احنا الاربعه ما ينفعش انا وانت نشربه هم ما يشربوش نعم.
مثلا نعم.
فتصرف زي ده ما يملكش قلب المقداد ما يملكش قلب اي انسان حتى يسمع الحكايه دي ويعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
مع اصحابه نعم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يعني عشنا في قصة واحدة من ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا زلنا متواصلين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق في حلقات مقبلة أسأل الله جل وعلا أن يجعل- يجعل ذلك في ميزان حسناته وصلى الله وسلم على أند العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته